شمال المتقين هم دائما
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم انحراف أحبتي في الله تناولنا جوانب الصلح مع النفس وأدركنا أن علينا ضرورة التعرف على ضوابط وآليات إنكار المنكر احنا على وعد من الحلقة الماضية نت... نعيش اليوم ان شاء الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى مع بعض هذه الضوابط وبعض هذه الآليات عشان كده حلقة النهاردة بعنوان ضوابط وآليات فاعلة لإزالة المنكر قبل ما نشوف ضوابط تغيير المنكر وآلياته في ثلاث رسائل وفاء بحق أصحابها الرسالة الأولى من أختنا الكريمة الحاجة نزيهة من الجزائر عندها من العمر 65 سنة أطال الله عمرها وحسن عملها وهي كما قالت من المتابعين والمحبين لهذا البرنامج ولما تبثه هذه القناة المباركة قناة الرحمة وحملتني أمانة رسالة كان لازم أن أنا أبلغها هذه الرسالة جزء منها للشعب المصري بتعلن حبها لهذا الشعب العظيم ولا شك احنا كمان بنحبها وبنحب أهل الجزائر وكل المسلمين في الوطن العربي وخارج الوطن العربي وبتقول ان هي يوم ما ربنا من على مصر بالدكتور مرسي اتصلت على صحبتها وزغرته يعني ودي يعني رمز او كناية عندهم عن الفرحة العظيمة وبتدعي لمصر ان ربنا يحفظها من كل سوء وبتدعي للرئيس ان ربنا يكرمه الرسالة الثانية خاصة برئيس الدولة وارجو ان انا وانا بقولها يبقى انا برئت ذمتي واديت الامانة لان الامانة بتبقى صعبة لما بتجيني رسالة بصيغة الامانة لازم ابلغها ولما بتبقى الرسالة كده فبدخلها في الكلام لاننا سنسأل عن الامانات يوم القيامة بتطلب من الرئيس انه يكون اكثر حزما وانه لازم يضع يده على الوسائل والقنوات الاعلامية لانها شايفة ان اللي بيبثه الاعلام عكس طريق الخير والاستقرار اللي هي بتتمناه لمصر اتمنى ان تكون الرسالة وصلت وأتمنى أن مؤسسة الرئاسة تتقي الله في عملها وتتفاعل مع آه هذه الرغبات وهذه النصائح وما دام تدرسها أو تفكر فيها يبقى أدت ما عليها سواء اتفقت أو خالفت لكن على كل حال هي أمانة وبشكر الحاجة نزيهة من الجزائر على هذه المشاعر الطيبة وأرجو الله أن يتقبل دعائها لينا ولكل المسلمين ولمصر ولكل بلاد الدنيا وينصر الإسلام ويعز المسلمين الرسالة الثانية من الدكتور علاء رئيس حزب عباد الرحمن بيقول انه نزل للتحرير امبارح وبيقول لي ان الناس اللي في التحرير هو طبعا حزبه اللي هو المدخنين اللي كنا أشرنا إليه الحلقة اللي فاتت واللي قبلها وأنه تقدم إلى مؤسسة الرئاسة بثلاث مشروعات عظيمة وبيقترحهم من المدخنين بخصم ثمن سيجارتين يتخصموا من المنبع بيقول في الرسالة بتاعته بيقول أنا نزلت التحرير امبارح والناس اللي في التحرير من المدخنين بيقولوا ان هم تابعوا البرنامج وهم بيعتذروا لشخص الضعيف على الموقف اللي انا حكيته اللي حصل يوم الجمعة وانهم يعني يرجو ان انا اتقبل هذا الاعتذار وبيناشدني ان انا اكون حنين عليهم بداية يا دكتور علاء وكل إخوانك سواء كانوا مدخنين بيدخنوا السيجارة حاف ولا مغمسة أنا العذر مقبول ماشي بس هنواصل في حلقتنا النهاردة وهكمل كلامي لأن كلامنا النهاردة عن ضوابط وآليات المنكر وإحنا النبي علمنا صلى الله عليه وسلم إن إحنا لا بنخون حد ولا بنحتقر حد وإذا كان أنا بتكلم على منكر وعايزين نغيره فأنا لا أزكي نفسي وإنما أتهم نفسي وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون بس أرجو أن زي ما أنا قبلت العذر ويعني كنت قريب أتمنى نفتح قلوبنا وعقولنا ولا نغلب إلا مصلحة البلاد باسم الوطنية أو مصلحة الإسلام باسم الدين ولمثل هذا فليعمل العاملون الرسالة الثالثة والأخيرة اللي بنذكرها قبل ما نخش في حلقتنا الشيخ أحمد آه يعني زعلان وبيقول المفروض قبل ما نتكلم عن الإصلاح وخطط الإصلاح جزاكم الله خير المفروض الأول آه نحقق حاجة مهمة غايبة لازم تكون في صلة مباشرة بين الرئيس وبين الشعب وتكون في صلة زيها مباشرة بين الحكومة وبين الشعب عشان نبدأ نحس بالكلام اللي انت بتقوله او بالتخطيط وسبل الاصلاح والعلاج اللي انتوا بتحطوها بقول يعني رأي محترم على عيننا وراسنا ويعني المسألة البيضة ولا الفرخة ولأن احنا بنتكلم في شركاء متشاكسون مفيش نية صادقة للإصلاح فبنبدأ نتهم أنفسنا ونبدأ من الصفر عشان كده خدنا قلنا رسالتنا لعموم الشعب بعد ما كلمنا الرئيس قلنا ان احنا نتصالح مع أنفسنا لكن يعني الكلام وجيه وليس ما يمنع ان يمشي في خطين متوازيين ويبقى من نتائج الصلح مع النفس ان لازم الرئيس يقرب من شعبه ولازم الحكومة تقرب من الناس وما تبقاش المسافات الطويلة ولعل الله سبحانه وتعالى يعني ييسر الوقت يمكن يكون الحلقة اللي جاية أو لو تيسر وإن كنت لا أظن هذا في هذه الحلقة نعرج على موقف الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور ومع أحد الطائفين بالبيت الحرام ولعل في هذه القصة أو في ذكر ملخصها ما يشفي صدر أخونا الشيخ أحمد على كل حال أرجو أن تكون أمانة الرسائل الثلاثة وصلت ونرجع نقول إيه هي أهم ضوابط النهي عن المنكر قبل ما نقول أهم الضوابط لازم نتفق ان المعروف هو ما أقر الشرع له بأنه معروف وليس ما تعارف عليه الناس والمنكر ما حكم الشرع بإنكاره ولو قبله كل الناس يعني بس كده قبل قبل ما نمشي عشان ما يبقاش فيه فجوة في الكلام العرف مقبول شرعا الإسلام ما بيحاربش الأعراف بس بشرط أن الأعراف والتقاليد والعادات تنسجم مع التكاليف الشرعية يقول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين في من العلماء المنسوبين للإسلام أو الفرق المنتسبة للإسلام شافت أن المعروف والمنكر مردهم إلى العقل فالحسن ما حسنه العقل والقبح ما قبحه العقل ده كلام مردود وغير صحيح وغير مقبول بل إن الصحيح الثابت بالأدلة أن الشرع هو ميزان التصحيح والقبول ومن ثم كل ما وافق الشرع فهو معروف وأن الشرع هو ميزان التقبيح والإنكار ومن ثم كل ما أنكره الشرع فهو منكر يبقى عشان نجيب من الآخر يبقى الناس كلها اعتادت في الغرب في الشرق جوه بره على شيء معين هذا الشيء يخالف شرع ربنا يبقى منكر منكر خلاص مش محتاج كلام كتير يبقى هتطلع المرأة كاسية عارية ده منكر ولو كل المجتمع عراي هنشرب في البرد ده حبة خمرة يدفوا الجسم يقولوا كده يبقى منكر ولو كل الناس تحب كده أو تفعل هذا هنبرشم ولا نشم ولا بتاع مهما كان منكر ولو كل الناس تفعل هذا هنقف في الميادين ونعطل الدنيا ونقطع الطريق ونعتدي على حق الطريق منكر ولو كل الناس رأت هذا فالمنكر هو ما أنكره الشرع ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما حذر منه النبي صلوات الله عليه تنزيها أو تحريما إذا أدركنا هذا المعيار فأول ضابط يقابلني عشان أنكر المنكر لازم أكون متأكد ومتيقن وعالم إن ده منكر شرعا مش بهواية ولا برأيي ولا بمزاجي ولا بقلة علمي أنا عرفت المعلومة دي ولا أدري في حاجة تخالفها ولا لأ فأول ما شفت واحد بيخالفني أنكرت عليه هذا غير صحيح لازم أتأكد أولا أن أنا على يقين أن النبي أنكر هذا لأن طول ما في مساحة تجيز هذا العمل ولو بوجه ولو مسألة اختلافية ولو أحد العلماء قال هذا أنا لن أنكر عليه فالمختلف فيه ليس محل للإنكار عشان كده علماءنا بيقولوا الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال يبقى احنا اختلفنا هنبدأ بإيه الأول واحد شايف انه يبدأ بسيد الطعام أول ما يقعد على الطبلية يأكل اللحمة الأول واحد قال لا يا جماعة ده أنا هبدأ بالفاكهة الأول ده ربنا قال في القرآن وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون واحد تالت قالت لا لا ده ولا ده أنا هاخد طبق السلطة الأول والله يا أخوانا ما ينفعش واحد يعيب على التاني في التلاتة صحيح عفوا صحيح من الناحية الطبية ممكن نقول إن في حاجة أفيد من التانية ونسمع كلام العلماء والأطباء في هذا لكن ما وصلناش للمنكر ده جايز وده جايز وده جايز خلاص يبقى كل واحد وما يشتهي اللي عايز الشوربة يشرب شوربة اللي عايز سلطة ياكل سلطة اللي عايز لحمة ياكل لحمة اللي عايز الفاكهة ياكل فاكهة وما تعملوش أزعرينا ولا مشكلة يا مشايخ طيب لكن لما يجي واحد يقول هات لي كاس خمر لا أنا هنا هأنكر ليه ربنا حرم الخمرة وأنا أعرف دليلي من القرآن والسنة النبي قال لي دي أم الخبائث وربنا قال فهل أنتم منتهون خلاص واحد قال هاجي هاتولي حتة لحم خنزير ما ينفعش مش هقعد على الترابيزة دي ولا أكل معاه ما ينفعش حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية يبقى لازم أكون أنا عارف ومتأكد وعندي الدليل على ان ده منكر علشان ابدا انكر هذا المنكر لما اعرف ان ده منكر العلم بانه منكر اول حاجه تلزمني ان انا ما ادخلش الدايره دي ما احبوش ما احبش اللي بيعمله مرضاش ان انا امشي برجلي عشان اقعد معاه خلاص يبقى لازم ابدا بنفسي انا اولا ودي اقل درجات القدره على التغيير اقل درجات القدره على التغيير لو افترضنا جدلا ان انا مانيش قادر اعبر عن هذا الانكار ابقى انا عاجز ولو انا عاجز من رحمة ربنا انه ما حملناش المسؤولية قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها المشكلة انك تعرف ان ده منكر وترضى بيه او تحبه او تحب اهله من الكلمات الجميلة في هذا المعنى يقول الامام ابن حزم رضي الله عنه طول النظرة يولد دوام الفكره ودوام الفكرة يولد التماس الأثر ما تحاولش تشوف كتير المنكر وإلا هتألفه وبدل ما تنكره هتقع فيه ربنا يحفظني وإياكم ما ت... ما تحاولش تسمعه كتير ما تحاولش تلازم من يفعل المنكر باستمرار الخلطة والصحبة هذه السيئة هتضعفك كتير قوي وستعجزك عن أن تنكر المنكر الأمر الثالث من الضوابط ألا يترتب على إنكار المنكر منكر أشد منه شرعا يعني أنت هتقول هذا لا يجوز اتقوا الله لا تفعلوا لا تقولوا جميل أنكرت بصورة من وز... من الصور أو آلة آلة من آليات الإنكار اللي هنقولها الآن طيب بعدين إذا لقيت الإنكار هيترتب عليه منكر أكبر منه تسكت ومش تسكت يعني ترضى بالمنكر لا دور على آلية تانية واحد جاله ابنه فلقاه كده مش في وعيه انت كنت فين يا ولدي انت شارب ايه الريحه اللي طالعه من بقك اطلع بره ما تقعدش معايا في البيت شكرا انت بتعمل ايه تقول انا لا اقبل ان يقعد معايا في البيت حشاش ولا شمام ولا عاصر ربنا كتر خيرك انك انكرت المنكر بس انت غلطان انت انكرته بمنكر اكبر منه يمكن هو خد له نفسين اول مرة في حياته لما رميته بره ما تعرفش هيعمل ايه طول الليل وهيبقى ايه بعد كده انت اسلمته للشيطان انت غيرت المنكر بمنكر اكبر منه عمل زي واحد ماشي في الشارع فعدت عربية من جنبه الواد اللي سايق ما عندوش أدب الإسلام في ميه في الطريق المفترض لو في ادب الاسلام يهدي عشان ال- السياره ما ت- ما تر- ما- ما تجعلش الماء يتناثر على الماره لا يؤذي الناس مفيش في اذى في الاسلام ابدا هو الولد مسرع مستهتر وجري وكانت في حفره مليانه ميه فالميه غرقت الدنيا الولد لابس ما شاء الله هدوم نظيفة مكوية وجميلة بص لقى نفسه حالته يعلم بها ربنا طب يعمل ايه المية دي بهدلت هدومي فجه على اول بلاعة تقابله ولقاها مفتوحة فبدأ ياخد من البلاعة الله يعزك ويغسل التوب بتاعه بالله عليك لما تشوفه عمل كده تقول عليه ايه صح زي ما انت قلت بالضبط اهبل مجنون لا ده وسخها زياده ده يمكن الميه دي تكون ميه مطر مثلا يعني لكن بتاعت المجاري دي ما احنا عارفين دي ايه العاقل انا عايز ميه نظيفه وعايز كمان معاها مطهر وعايز كمان معاها حاجه كده تديني ريحه حلوه عشان اشيل القذر اللي على هدومي ده انما اشيل الوسخ بوسخ اكبر منه واحد جاي ما شاء الله تخن من الاكل فجه يمد شويه اتفتق منه البنطلون اتكسف يا هيمشي ازاي راح ماسكه ومكمله للاخر مش مخ خالص ده يا ابني ما ينفعش كده انت تلم المساله مش تفتحها على البحري ما تغيروش المنكر البسيط بمنكر اكبر منه ينفعش عيل جه مع ابوه في الجامع الواد جري في الجامع قال كلمه والناس بتصلي اول ما ده صاحبنا خ- سلم من الصلاه آه، زعق فتح بقه قد كده لا اللي مسبوق عرف يكمل صلاته ولا اللي بيختم الصلاه عرف وعقد الواد في حياته مسك الواد قلمين طلعوا من صرصور ودانه وزعق في الجامع انتوا جايبين العيال الصغيره يا عم بالراحه الزعيق اللي حصل من الواد ما يساويش حاجه جنب اللي انت عملته إيه، اتقي ربنا انت كده بتغير المنكر بمنكر اكبر منه شكرا ما ينفعش طيب معانا اتصال ونرجع نكمل كلامنا ان شاء الله مرحبا السلام عليكم مرحبا اخونا عبد الحافظ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آه، جزاك الله خيرا شيخ وحفظك لينا والإسلام ورزقنا وإياك الإخلاص والمتابعة في كل أمر امين آه، بداية على ذكر المنكر أنا أسأل آه، أساتذة الأزهر آه، ومن أمثلتهم دكتور عبد الله شاكر دكتور عبد الله بركات دكتور مازن سرساوي دكتور سامي السرساوي الأستاذ أحمد أبو النور آه، الدكتور آه، نصر الفريد واصل وشيخ الأزهر بصفته عندما يخرج آه، أستاذ آه، شريعة أزهري آه، ويقول أن الصحابة آه، آه، أبو بكر وعمر وعثمان ر- وعلي رضي الله عنهم أجمعين آه، و- آه، اغتصبوا ال- الخلافة من علي و- ومن سيدنا الحسين و... ويكون هذا المدرس آه، يدرس ل... ل... لأبنائنا في الأزهر و... ويذكر ذلك على قناة شيعية قناة المنار والذين دافعوا عنه من باب ان المقطع كان 22 ثانية وقالوا ربما يحكي عن شيعي الشيعي لن يقول ابو بكر وعثمان وعمر رضي الله عنهم فماذا يكون موقف أساتذة أساتذة الأزهر الكرام أسيادنا و- والذين نتلقى عنهم العلم وماذا يكون موقف الأزهر, الأزهر الذي يجب أن يكون فأرجو من حضرتك آه، وهو الأستاذ ح- آه، ب- بصراحة شديدة والأستاذ أحمد كريمة فخرج في قناة المنار ويقول أن الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الولاية من علي شوف يا عبد- شوف يا عبد الحافظ شوف يا اتفضل، عبد الحافظ آه، وثق كلامك هذا ومعلوم يا ولدي أن سب الصحابة آه، نفاق وبغض الصحابة نفاق وحب الصحابة إيمان والترضي عنهم واجب واغتصاب الخلافة ليس صحيحا وليس واقعا وإنما هو كذب وقع فيه أهله فإن قال ذلك قائل أن ما كان الاسم الذي ذكرت أو غيره يحاسب بقوله هذا فيستتاب وإلا يتلقى العقاب الذي يستحق فضلا عما يستحقه من الله عز وجل والأزهر لم يعرف هذا المنهج أبدا بحال من الأحوال ومن يسقط فيه فحسابه على الله ممكن اساله يا دكتور
وثق وهات المعلومة المقطع المقطع يا دكتور موجود على ال- على الفيس على م- صفحه معي... صفحه مكافحه العلمانيه وعلى اليوتيوب يا عبد و- الحافظ يا عبد الحافظ احنا بن- بنتكلم في ضوابط انكار الايه المنكر ال- المقطع الصغير انت ممكن تاخد من كلامي انا اللي تلبسني بيه تهمة انا منها بريء لا هات الحلقة كاملة وده سهل جدا ما دمت عارف المصدر وعارف القناة ونزلها على اسطوانة ابعت لي انا منها نسخة بعد اذن حضرتك وابعت نسخة تانية لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقول له يا حامل حمى يا مسؤول عن أمانة هذا الدين وعن رئاسة هذه المؤسسة هذا حدث من أحد المنسوبين إلى المؤسسة إما أن تثبت أنك أهل للحفاظ على مؤسستك أو أن يكون الاتهام منسوبا إليك أنت ومن ي- ما يصلني أنا سأقوم بواجبي تجاه هذا المعنى مباشرة مع الشخص أو مع القيادة أو في الإعلام لكن يا ولدي هذا كلام لا يقبل بحال ولا يتناقل ككلام مرسل المقطع البسيط عد مجموعة ثواني أنا لا أعترف به لا شهادة لإنسان ولا على إنسان اللي ممكن واحد يقول لي لا تقربوا الصلاة أه، طب أعمل أنا إيه طيب أنا هقول آية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى واحد هيقطع لي عند كلمة لا تقربوا الصلاة يبقى أنا اتهمتني زورا حتى أتبين أنا لسه قايل من ضوابط إنكار المنكر العلم بالمنكر شرعا أرجو أن يكون كلامي وصل يا أخ عبد الحافظ معانا أم محمد مرحبا مرحبا يا أم محمد لعلها تعيد الاتصال مرة أخرى برجع بقول احنا اتكلمنا عن الضوابط قلنا العلم بأنه منكر شرعا وزي ما سمعنا ادي نموذج تطبيقي انا بشكر لعبد الحافظ غيرته وهذه غيرة محمودة وتعكس عاطفة إيمانية قوية وعقيدة صحيحة ربنا يبارك فيه لأن هذه المقولة إن صحت لا يجوز تقبلها بحال من الأحوال حين أعلم الدليل الشرعي أن هذا منكر شرعا إزاي ربنا يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه إزاي ربنا يترضى عن المهاجرين والأنصار إزاي ربنا ينزل القرآن في حق أبي بكر رضي الله عنه ازاي سيدنا النبي يشهد لهم بانهم عشرة مبشرين بالجنة ازاي سيدنا علي يشهد لهما ويترضى عليه عليهما وهم احياء وبعد موتهما آه، ثم ياتي من ياتي كذبا وزورا فيعكس المسألة ويقول مثل هذا الكلام كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا لكن طالبنا اخونا عبد الحافظ انه يجيب الحلقة كاملة ليه عشان يتحقق لنا العلم اليقيني أن هذا الكلام هو عين ما قاله هذا أو ذاك فنحكم ساعتها فنقول أخطأ وضل السبيل ونس- ونستتيبه أو نقيم عليه حجة الله بالدليل الشرعي قلنا القدرة على التغيير لازم يكون عندي القدرة أما بقاش عاجز مش كلمتين وبس في ناس يقول لك أنا ماليش دعوة أنا راجل بقول كلمة الحق وخلاص لا آه، يعني ما هتبقى وقاحة العملية مش عملية كلمتين بنجرح لا احنا بنتكلم ونيتنا الإصلاح ودام نيتنا الإصلاح هنشوف في الآليات النبي علمنا ايه وان ده لازم يكون عيني على مصلحة فاعل المنكر ورغبتي وحرصي عليه ان ربنا يجعلني سبب في هدايته ويجعلني سبب في توبته النقطة الثالثة قلنا انه ما يترتبش على تغيير المنكر منكر أكبر منه لا لازم حاجة من نعرف كده إذا ترتب على تغيير المنكر منكر أكبر منه الإنكار حرام ياه الإنكار حرام آه نعم ليه إحنا زدنا الطين بلة يبقى أنا لو اكتفيت وقلت له يا رب ارفع عنا أنا عملت اللي عليا لو رحت لواحد أقوى مني يقدر يغير المنكر بمراتبه بالإيد أو باللسان يبقى أفضل من كده أفضل من أن أنا أبهدل الدنيا إنما آه، أفهم هذا هوزن دي ودي إذا وصلت لمنكر أكبر لا طيب إذا وصلت إلى إن مفيش منكر خالص هيتشال بفضل الله بلا مشاكل يبقى واجب إنكار المنكر لو ما أنكرتش أأثم لو أنا شايف إن أنا لو تكلمت أو غيرت بإيدي إن أنا مش هيترتب على هذا مفسدة يجب علي تغيير المنكر إن لم أفعل أأثم إذا كانت دي زي دي هغير المنكر بمنكر بس زيه زيه ها أو أقل منه شوية يبقى هنا جواز يجوز الإنكار وعدم الإنكار نعم معنا اتصال أبو محمد مرحبا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أبا محمد الله يبارك فيك وطبعا يعني بيستغل ال- الحلقة دي والانحراف ماشي فبنقول للجماعة العلمانيين والليبراليين دول هم ماشي بعد الثورة وبعد سنتين من الثورة كويس هم منحرفين لسه برضه وجايين في الايه في الشمال عايزين يمشوا شمال على طول مش عاوزين يعرفوا ان الثوره قامت وان الرئيس مرسي بقاله سبع شهور اللهم لك الحمد يا رب في آه، الحكم الاسلام ودي بدايه الخلافه سواء رضوا او ما رضوش ده حكم الله عز وجل فلازم هي انا ب- ببعث لهم رساله من الصعيد انه ارضوا بقضاء الله عز وجل وعيشوا مع المصريين ماشي وتاغلب معاهم ربنا سبحانه وتعالى ايه يهديكم آه، يعني الاقل حاجه هتعملوها ماشي هتبوظوا هتحربوا هتعملوا بس مش هتعملوا اي حاجه تاني لان إيه ده قضاء الله وإيه وقدره سبحانه وتعالى دي رساله، الرساله الثانيه يا حضرتك ماشي انا ببعثها للدكتور مرسي وبنقول له يا دكتور محمد مرسي جميع القنوات ماشي بتسب ماشي في الدكتور مرسي والدكتور مرسي مش هو بس رئيس الجمهورية ماشي ويسبل شخصه لا ده رئيس كل ماشي المصريين انت اللي هم 12 مليون يا دكتور عبد الله ادى الدكتور محمد مرسي بيكشفوا اللي كل اللي ادى الدكتور محمد مرسي لما بيطلع زي وائل الابراج ولا ده ولا ده ولا عكاش ولا مش عارف مين ماشي بيسد في الدكتور مرسي ده اعلم جيدا ان ان كل اللي ادى الدكتور مرسي بيقول يا عمي ده مش قادر يدافع عن نفسه ده طيب ده لين فحضرتك يا ريت تبعت رساله للدكتور محمد مرسي م- مش عايزين طبعا هو عشان شاف الظلم يا دكتور عبد الله ماشي يا مش عم عايز محمد.
يظلمهم ماشي ماشي يا أبو محمد حاضر الحاجة سناء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ممكن أقول حاجة اتفضلي
عايزة أقول بفضل الله يجب على كل مسلم أن يعرض بضاعته من علم أو معلومات على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإن تعثر عليه الأمر يسأل من هو أعلم منه من أهل الذكر وليس شرطا أن يعرض كل شيء على العقل وحده فهناك أشياء نقف عندها لنقول آمنا به كل من عند ربنا فنأمر بالمعروف بإيجابية وننهى عن المنكر بلا سلبية ونكره المنكر من الشخص حتى إذا تحول الشخص إلى اتجاه الآخر من فعل الخيرات فمرحبا وكما قال قال ربنا عز وجل لنوح عن ابنه إنه عمل غير صالح فالتوبة موجودة فلولا التوبة ليأس الناس ولا فسدت الأرض فاللهم اجعلنا من خير الخطائين الذين يتوبون من قريب إذا عملوا سوءا بجهالة آمين.
آمين, وجزاكم الله خيرا جزاك الله خيرا يا أختي سناء طيب يعني احنا كده آه، مخرجنا العظيم يعني كده تمنحني بس جزء من الوقت الله يرضى عليك ش- شاكر فضلك الله يرضى عليك أنا بعتذر لكل المشاهدين والمشاهدات والله أنا أتمنى أن الحلقة كلها تبقى يعني أخذ ورد معاكم بس أنا نفسي أوصل معلومة لعل ربنا يجعل فيها كلمة آه، توصلنا إلى بر الأمان معانا أم إسراء مرحبا يا أم إسراء طيب يعني لعل يعني ربنا يبارك فيكي ويجزيك خير إذا كنت يعني استجبت لكلامنا من نفسك وما كانش يبقى فرصة أخرى إن شاء الله شاكر فضلك يا أم مسرع بقول طيب مرحبا مرحبا يا أم إسراء السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك يا دكتور عبد الله وفيك يا أختي يعني ما الكريمة.
شاء الله شوف حضرتك بتتكلم عن الإسلام أهو يشوف الإسلام يعني وسماحته أهو يعرفه شوف الحمد حضرتك بتقول لله.
لو في منكر مترتب عليه أعلى من منكر فمش هيبقى في منكر نعم.
فالإسلام والله اللي بيحاربوه وبيحاربوا علمائنا الأجلاء كله شيوخ الأزهر بيحاربوهم وكل الناس الإسلاميين بيحاربوهم حضرتك والله لا خراج إلا بالإسلام فشوف حضرتك يعني سبحان الله لما بيقول إيه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يعني واحد ظلم واحد او كده بيقول له اعفى عني فبيعفى عنه فبيقول الاول يقول له يعني سيب حقك فبيسيب حقه ويعفو عنه وفي الاخر بيحسن له بيدي له هديه فلا خرج لهم الا بالعوده الى الاسلام وكتاب ربنا سبحانه وتعالى وعدم السب في العلماء لان دول هم امل العالم كله مش مصر بس وربنا يجعل مصر امان وجزاك الله خير أبشري ولا ربنا يقول ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يبقى العلم بالمنكر دي الضوابط القدرة على تغييره ألا يترتب على تغيير المنكر منكر أشد منه شرعا يبقى لو جيش منكر أكبر منه يبقى حرام ما ينفعش لو زيه او اقل منه يبقى جائز لو هيتغير المنكر بلا مفاسد واجب تغيير المنكر اخر نقطة بقول الموازنة ممكن ما تبقاش آه، يعني انا عندي القدرة ان انا اغير المنكر و هيبقى خليط يعني ما هوش منكر كبير او كده لكن في مفسده وفي مصلحه اوزنها ازاي احنا قلنا ممكن يبقى حرام اذا في منكر اكبر يبقى جائز إذا- زي بعض الاثنين يبقى واجب التغيير اذا ما فيش منكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للسيده عائشه لولا ان اهلك حديث عهد آه، وفي روايه لولا ان قومك لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت, با وجعلت لها بابين يدخل الناس من إحداهما ويخرجون من الآخر شكل الكعبة قدامكم بيبقى فيه كده حتة بعد ما تعدي من الحجر الأسود وتيجي آه، بعد منه مباشرة هتلاقي نهاية ال- الكعبة المبنية وفي نص دايرة كده يسموها حجر إسماعيل دي جزء من الكعبة آه، قريش لما جت تبني الكعبة قالت ما تجيبوش مال حرام ولا مال بغي ولا مال ربا وعايزين مال صافي ودي تبقى أزمة يعني لو قلنا عايزين دلوقتي كام مليار أنا عارف تحت بلاط المصريين فلوس كتير لكن لو قلنا عايزين فلوس حلال ما فيهاش شبهة هتبقى العملية صعبة فلما قصرت بهم النفقة انتقصوا من طول الكعبة وعرضها طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أين قواعد آه، إبراهيم عليه السلام قواعد البيت اللي ربنا أمر سيدنا إبراهيم يرفع عليها البيت الحرام بيقول لها أنا لو مش عامل حساب إن قومك لسه إسلامهم جديد والجاهلية موجودة و- والعادات السيئة موجودة وخايف رد الفعل بيقول أنا لو مش عامل حساب رد الفعل ده أنا كنت هديت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم يدخل حجر إسماعيل جوه الكعبة لأن هو جزء من الكعبة والجزء اللي الشذران الجزء اللي مايل ده من الثلاث أضلع آه، يدخله جوه الكعبة وبدل ما الباب الكعبة عالي فوق محدش يقدر يدخل لما يعملوا له هيلمان وسلم و- ويتحكموا مين يدخل ومين يخرج ينزل الباب على الأرض ويبعين له بابين زي ما كان سيدنا إبراهيم عاملها الناس تدخل الكعبة وقت ما هي عايزة وتخرج من الباب التاني وقت ما تحب ده كان كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده بيعلمني ان انا لما اجي انكر المنكر لازم اوازن بين المفاسد والمصالح يا جماعة الخير احنا عشنا سنين طويلة واحنا مقصرين في حق ديننا يا جماعة الخير احنا لما اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن ابنائنا اللي انا زعلت ان يكون ده موقف على ارض مصر باسم الوطنية باسم الاسلام واللي جانا اعتذار منهم النهاردة وقبلناه ونقول لهم يعني اخواتنا وحبايبنا انا قلت الحلقة اللي فاتت احنا مسؤولين عنهم احنا كلنا كل ابناء الشعب المصري وعلى رأس المسؤولين العلماء ده غير النظام ورجالته الناس دي اتظلمت كتير واتحرمت من التعليم واتحرمت من العمل واتحرمت من لقمة هنية واتحرمت من مسكن نظيف سكنت القبور والأراضي والكباري الناس دي النهاردة بقت لقمة سائغة لكن لو احنا بصينا وشفنا المفاسد والمصالح احنا مش بس زي ما قال الدكتور علاء بيرجوني بيقول لي ارجوك تبقى حنين عليهم ده مش هيلاقوا احن عليهم من واحد بيقول قال الله وقال الرسول حتى لو قال له انت تفعل المنكر اتق الله وما تشربش المخدرات اتق الله وحاول تبطل تعالى مد ايدك لينا ونحاول نعالجك لان ال- ال- ال- وريث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رحمه ربنا بيقول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين عشان كده لازم المشايخ العلماء الربانيين اللي ورثوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لازم يكونوا اهل رحمه وده هيبان كويس قوي في الاليات فاحنا مش وظيفتنا نقطع في الناس او نحكم على الناس او نخرج الناس من دايره الراحه النفسيه او دايره رضا ربنا عليهم لا ابدا ده احنا مسؤوليتنا امام الله ان احنا نلين للناس فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر عشان كده لازم افهم ان اول اليه او اول صفه لاليه تغيير المنكر الرفق واللين بفعل المنكر ويمكن ابلغ م- مواقف كتيره جدا في سنه سن- سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العظيمه لكن تعالى تخيل الراجل الاعرابي اللي بال في المسجد وشوف بقى كرامة الإنسان هتنقح عليه إزاي إن أنا أشوف بيت ربنا أعظم بقعة على وجه الأرض تمتهن وتحتقر لهذا الحد لكن شوف سيدنا النبي همه إيه يقول لا تقطعه على الرجل بولته يا الله يعني مش العظمة في إنه يعفو عنه يعني ده حاجة عظيمة قوي أو إنه يمنع أصحابه إن هم يأذوه ده حتى خايف على الراجل أن يحصر البول فيه لا حول ولا قوة إلا بالله فداك أبي وأمي سيدي يا رسول الله صدق من سماك الرؤوف الرحيم لا تقطعوا على الرجل بولته خلص يقول أريق عليه ذنوبا من ماء هاتوا جرد المية وادلقوها على المكان يطهر وبعدين يقول يا أخ العرب إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا ما ينفعش تعمل الكلام ده هنا ده بيت ربنا سبحانه وتعالى ومكان للعبادة وربنا أمرنا بتطهير بيوته أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود والرفق ما كان في شيء إلا زانه وما فقد من شيء إلا شانه الواد يجي يقول له رخص لي في الزنا يا رسول الله لو حصلت دي النهارده ما اعرفش هتعمله فيه ايه انما النبي يقول له ايه ادن مني مش غور في ستين داهيه انت تجيب النكد وتجيب الغضب وانت تجيب ابدا تعالى يا ابني قرب مني يا يقرب اللي قال الكلام الوحش ده اه ليه حريص عليه مش ربنا قال لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لازم تعالى يا ابن قرب أدنه وبعدين يبدأ يكلمه يقول له طيب ترضاه لأمك لا ترضاه لأختك ترضاه لزوجتك حتى طهر قلبه مما هو فيه هكذا الناس لا يرضونه ما ينفعش اللي ما ترضاهوش على نفسك ما ترضاهوش على الناس ثم يدعو الله له بأن يطهر قلبه وأن يغفر ذنبه وأن يغض بصره وأن يحصن فرجه يبقى اللين اللين والرفق احنا مش جايين ندبح ولا نشنق الناس اللي طالبة الحقوق واجب احنا عايزين حق الشهداء ده كلام صحيح مش عايزين الحق يضيع ده كلام صح احنا لما يطلع عندي القضى او بعض القضى عشان ما نعممش المسألة ويعمل لي اوكازيون البراءة للجميع لابد ان ننكر هذا لابد ان ننكر هذا حتى ولو تعلل بان الادلة اللي عنده مش كفاية يرجعها تاني للبحث والتحري ما انت انت مش جاي من باريس في علبة ما انت ابن البلد وشايف بعينك اللي الناس شافته ما تصدمناش في مشاعرنا ما تخليناش نحس ان القضاء ضاع ما تخليناش نحس ان كرامة القضاء انهارت ما تخليناش نحس ان عظمة القضاء وهيبة القضاء اصبحت خبرا بعد عين لا اتق الله ولا تجعل العدل يسب بسببك من حقنا ننكر هذا المعنى لكن انا اطلع النهاردة واقول آه، الالترس ده قدام الالترس ده والاتنين يتوعدوا بعض انتوا بتعملوا ايه ايه الفرق بينكم وبين المجرمين اللي مسكوا عيالنا كده هيلا هوب ورموهم من فوق انا مش هتكلم على اللي اتكعبلوا على السلالم لكن اللي اتشال ده كده واترمى من فوق المدرجات ازاي معلش فلما تو- تولعوا لنا الدنيا انتوا الاتنين انتوا مش طلاب حق لا ده مش انكار منكر هذا فساد انتم تفعلون المنكر تفعلون المنكر احنا هنصبر ونسيب القضاء براحته ياخد فرصته وياخد وقته وان ظلم ليه لانه هيترتب على اللي انتوا بتعملوه منكر اكبر منه وهذا لا يجوز شرعا خلونا نوصل للعدل بدون اراق الدماء وبدون ترويع الامنين وبدون تعطيل الطرقات وبدون اضاعه هيبه الدوله وبدون الاعتداء على الحرمات ولا على آه، الحقوق ايضا من اليات انكار المنكر مش بس اللي مش هنطبطب يعني كلامه عشان خاطري ما هو لازم فيه لازم اه بس خلي بالك انا بحجم المنكر حجمه يعني ايه ما بشاركوش يعني لما جابوا لنا منظر للجماعه الكوريين او الجماعه الصينيين لا اذكر لما جود الشرطه دخلت في وسط المتظاهرين وقسموهم وعملوا كردون حواليهم زي الاميبه لما ما الاميبه ملهاش فم ولا حاجه لما فتحت فتحه في جسمها عشان تدخل اللقمه وبعدين آه، تهضمها وقالوا يا ايه العظمه دي احنا ما فيش احسن من الجندي المصري ومش احسن من شرطه مصر بس تكون في رؤيه ربنا يبارك فيهم ويرزقهم الاخلاص ويطهرني واياهم من الدنس يطهرني واياهم من الدنس طيب الراجل بيجري ورا مجرم بيضرب طلقه في الهواء قدر الله اصابت واحد في بلكونه اروح احرق الاسم واعمل البهدله دي ما ينفعش الكلام ده اولا هذا قتل خطا وليس قتل عمد اعتراف اهل القتيل انفسهم طيب وبعدين هذا الرجل ما هيسيب ما بيجري ورا ده هو بيجري ورا مجرم ورا بلطجي حتى وان ترتب عليها فقدان لحبيب لا ننكره بمنكر اكبر أروح احرق الاسم وبهدل الدنيا واشتغل بالدراع وكل يوم واحد طالع طالع طريق ما ينفعش يا جماعه انا ما ينفعش بي- تحت اسم انكار المنكر ان افعل انا المنكر لا يجوز أن أشارك المنكر أهل المنكر فعلهم ولا أن أرضى بفعلهم ولا أن أسكت عن فعلهم يبقى تحجيم المنكر وعدم مشاركة أهله النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم إذا لم تزل المنكر فزل عنه أنت مش قادر تشيله ابعد أنت ما تكبرش حجمهم عشان كده قلت لكم الأسبوع اللي فات ما فيش داعي لنزول الأرض ما تكبروش الحجم نحتفل بالثورة احتفال إيه انت لسه عملنا حاجة ده البلد عايزة تتبني فترة طويلة لا ده احنا عايزين نهد الدولة ونشيل حكم الاخوان وحكم مرسي اهو ده المنكر يبقى احنا خرجنا من منكر الى منكر اخر اتقوا الله وارحموا البلاد والعباد الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يغيره ما كانش يقول عبد الله كذا أو محمد كذا يقول ما باله أقوام القرآن يقول ومن الناس ما ينفعش اجي اقول كل اللي في التحرير دول خ- حشاشين وبلطجيه ومتاجرين ما ينفعش حتى ولو كان فيهم هذا النوع ما ينفعش التعميم خطأ شرعا ده مش انكار منكر هيطلع واحد ياخد على خاطره ويضحك عليه ابليس او واحد يغني له في ودانه احنا ناس محترمين ازاي انتوا تهنونا اتقلبت عداوه من غير عداوه من غير سبب لا عشان كده بنقول هذا العمل منكر اللي عمله فعل المنكر يطلع مين بقى اللي عمله يعرف نفسه ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا الاليات دي اللي احنا قلناها ديت ليها ثلاث مراتب اما الايد وهذا لمن له السلطان واما اللسان وهذا للعلماء واما القلب وهذا لمن عجز عن تغيير اليد وعن تغيير اللسان وكل واحد فينا مع التلاتة كل واحد فينا مع التلاتة أنا ببيتي رب الأسرة معايا اليد وكمان أنا عالم بفضل الله يبقى معايا اللسان ومع ذلك هتيجي عليا لحظة لا أقدر أمد إيدي ولا أقدر أتكلم بلساني وهجزم غيظي وأقول له يا رب هذا منكر لا يرضيك يعني لو مراتي قفلت دماغها قدام مني النهارده آه، يا هطلقها يا اخبط دماغنا في الحيط طب ما اسكت وعديها هوصل للقلب لو ابني خرج عليا يا ابني اتق الله يا ابني حرام عليك يا ابني ما تخليش قلبي يغضب عليك وهو م- ودن من طين ودن من عجين مش فاهم مش عايز يفهم وحش حلو طب ما انا لازم أس- اعديها انا مش مغفل بس هتغافل هعمل نفسي انا اني مش واخد بالي هتغافل ليه عشان ما اقعش في منكر اكبر منه عشان ما اقعش في منكر اكبر منه حبايبي ضوابط واليات تغيير المنكر ارجو ان احنا نكون فاهمينها ارجو ان احنا ال ال ال الهموم اللي جايه بقى يوم 25 ويوم 26 28 والكلام اللي بيغنوا بيه يا ابناء مصر يا شعب مصر المسلم الابي لا تشارك اهل المنكر منكرهم ولا تكثر جمعهم ولا تقوي ظهرهم وحاول إن استطعت أن تغير المنكر بيدك على ألا يترتب على تغييرك منكر أكبر منه أعانك الله فإن لم تستطع فبلسانك فإن لم تستطع فبقلبك وليس تغيير اليد أن تضرب من شئت ولا أن تقيم الحد على من شئت ولا أن تعاقب من شئت فإقامة هذا المعنى مسؤولية الحاكم في الإسلام ولا تجوز لأحد الناس ولا لأفراد الناس مشاهدي الكرام هذه بعض ضوابط وآليات تغيير المنكر لو استوعبناها نحن إن شاء الله نسير إلى أمان وأتمنى ألا يقع بعض الناس في الأسى أو في فقد الثقة في الدكتور مرسي وحكومته كما قال المتصل أبو محمد إنه بيشتم ليل ونهار وش وظهر زي ما بيقولوا ومعنى كده إنه ضعيف الرجل ليس ضعيفا فيما أفهم لكن أيضا من حق الناس عليك سعادة الرئيس أن يعلموا أنك كما قال عمر القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه والضعيف منكم قوي عندي حتى آخذ الحق له مشاهدي الكرام إلى أن نلتقي أسبوعنا المقبل إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظ علينا مصرنا وأن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا أمننا دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا لا